السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من طرقات على باب التدبر آه، طرقة النهاردة على سورتين على تدبر سورتين من سور القرآن من أجمل سور القرآن الحقيقة سورة غافر وسورة فصلت سورة غافر آه، مطلعها هنبدأ على طول في الطرقات ونقول إن في معنى جميل قوي في بداية سورة غافر معنى إن الولاء الإيماني بين المؤمنين يتخطى حدود المكان والزمان والجنس نفسه طبيعة النوع سورة غافر بتبدأ بذكر نوع تاني مخلوق تاني خالص ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه بيحبك وانه بيدعي لك كمؤمن كإنسان آمن بالله عز وجل أو آمنت بالله سبحانه وتعالى ففي مخلوق أنت ما تعرفوش ما شفتوش ومن طبيعة تانية خالص ومع ذلك منشغل انه يدعو لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون طبعا ده الطبيعي بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما امرهم حملة العرش الملائكة بيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى وبيذكروه آه، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به خلي بالك بقى من اللي جايه دي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وبيقولوا كمان ايه ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ابعد عنهم الذنوب والسيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته عايزين احنا نتدبر الايات دي نسال نفسنا هم الملائكه بيعملوا كده ليه؟ يستغفروا للذين امنوا يدعون لنا يطلبون لنا من الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا الجنه يطلبون لنا الوقايه من السيئات ايه ايه السبب؟ هو ده اللي انا بتكلم عنه الولايه الايمانيه المؤمنون بعضهم اولياء بعض عمرك حسيت انك بتحب الملائكه؟ عمرك حسيت انك بتحب مؤمن انت ما تعرفوش؟ بل انت ما شفتوش مؤمن في اقاصي الشرق او الغرب مؤمن آه، في الصين او في امريكا امن بالله سبحانه وتعالى وتاب فانت حبيته عشان هو امن جربت مره تدعي لحد من المؤمنين المستضعفين في مكان بعيد جدا عن الارض ديننا يا اخوانا لا يعرف القيود اللي احنا حطيناها ما يعرفش الحدود اللي احنا عاملينها دي ديننا كل المؤمنين فيه اولياء اختلفت الوانهم طبائعهم اجسامهم مكانهم مفيش دين لا يعرف الحدود زي ما بيقولوا يعني الحدود دي مجرد تراب مجرد آه، خطوط متقطعه على الخريطه الملائكه من فوق سبع سماوات يحملون عرش ربهم ومع ذلك فاكرينك وبيدعوا لك وبيستغفروا لك فكرت مره في ال- ال- الملائكه بهذا الشكل حبيت الملائكه لهذه الدرجه احنا مكلفين ان احنا نحبهم ولا نعاديهم من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وكان فان الله عدو للكافرين ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان في قوم بني اسرائيل كانوا بيعادوا بعض الملائكه كانوا لما يعرفوا ان جبريل اللي نزل يقول لك هذا عدونا من الملائكه تخيل ان هو ي- ي- يكره ملك اما الملائكه فتحب المؤمنين وتستغفر لهم دي معنى تاني طبعا من المعاني اللي هنقف معاها وقفه طويله شويه والقصص المهمه جدا في سوره غافر قصه مؤمن ال فرعون واول وقفه هنا لما نيجي نقول اسمه لما نيجي نقول اسمه طبعا احنا ما نعرفوش صفته اقصد مؤمن آل فرعون ده من الأسرة الحاكمة من آل فرعون ومع ذلك آمن الطرق اللي هنطرقها على الباب واحنا بنتكلم مع قول الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه الطرقة هنا هي دعوة سيدنا موسى عليه السلام وصلت لبيت فرعون هي دعوة سيدنا موسى عليه السلام دخلت جوه أسرته نعم الجواب نعم دعوة سيدنا موسى عليه السلام لم تعرف الحدود دعوة سيدنا موسى عليه السلام كانت دعوة مرسلة النهاردة أنا آسف إن أنا أقول إن في بعضنا عنده عنصرية في الدعوة عنده درجة من درجات الاستعلاء إنه بيظن إن في ناس لن يمسهم الله برحمة إن في ناس ما يستحقوش إنه يذكرهم أو ينصحهم دول ما فيش فيهم فايدة دول آه، ده ناس آه، بعيدة إزاي سيدنا موسى عليه السلام اخترق بدعوة ربنا سبحانه وتعالى قصر فرعون الكلام اللي قاله مؤمن آل فرعون كان جوه القصر كان جوه هذا المكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هو اتكلم قال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه كان بيكتم لغايه اللحظه دي وهنقول برضه هنترك هنا طرقه لكن الطرقه الاولى اللي بنحاول ان احنا نتدبرها في هذا المعنى ان دعوه ربنا سبحانه وتعالى ما تعرفش حدود دعوه ربنا سبحانه وتعالى ممكن تصيب الجميع انت ما ينفعش تتألى على الله سبحانه وتعالى وتجزم او تقسم ان في واحد ما فيش فيه فايده ان في واحد مش لا لا مستحيل ربنا يهديه انت مالك دي مش شغلتك دي مش وظيفتك مؤمن آل فرعون كان من الأسرة الحاكمة كان من القصر الفرعوني كان راجل له منصب زي ما احنا شايفين راجل آه، له واسطة له ظهر ده قريب فرعون ده قريبه مباشرة من آل فرعون ومع ذلك كل ده لم يمنعه أن يؤمن لما ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره لما بلغته الدعوة آمن مش مؤمن آل فرعون بس وصلت دعوة سيدنا موسى لامرأة فرعون ولماشطة ابنة فرعون يعني دعوة, فرع... دعوة سيدنا موسى عليه السلام دخلت القصر وأكتر من واحد آمن بيها وفيهم واحد أو اتنين ما اكتفوش كمان بده ده هم الثلاثة على فكرة ضحوا بأم- بأنفسهم الثلاثة على أقوال من أهل التفسير إن طبعا آه، سيدنا آه، آه، آه، آه، السيدة آه، امرأة فرعون قيل انها آه، قتلت وكذلك مؤمن ال فرعون وكذلك بشطه ابنه فرعون قتلت كلهم يعني وصلوا لدرجه من الايمان ان هم جادوا بانفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الحق الذي يديننا به فاحنا النهارده لما نيجي نقرر كده فجاه ونقول ايه ان لا دول خلاص ما فيش فيهم فايده ودول لا لا ما ينفعش ما ينفعش النقطه الثانيه اللي عايزين نقف معاها ونطرق على بابها امتى مؤمن آل فرعون اتكلم هو كان بيكتم إيمانه له رخصة احنا عارفين إن ربنا بيقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره طب ليه هو هنا اتكلم إيه اللي خلاه لم يترخص في اللحظة دي واضطر إن هو يتكلم كلمة قالها فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد طبعا في وقفة هنا برضو مع كلمة ذروني ذروك إيه هو انت محتاج الناس تسيبك يعني كان فرعون يعني ايه يعني يظهر ان هو راجل ديمقراطي وراجل له بيشاور الناس بقى ولا مش هيعمل حاجه من غير مشاوركم طب خلوني اقتله واصله هي هيفسد في الارض وهيبدل انا خايف على دينكم يبدل او يظهر في الارض الفساد موسى اللي هيظهر في الارض الفساد خلي بالك ف مؤمن آل فرعون سمع هذه الكلمات هنا وجد أنه لابد أن يتكلم لابد أن يصدع لابد أن يجهر بكلمة الحق في لحظات ما ينفعش فيها الترخص لأن الترخص ممكن يؤدي إلى ضياع الحق ممكن يؤدي إلى أن ينطمس الحق في نفوس الناس يقدر ذلك أهل الحق يقدروها ويشوف إمتى هو ينفع بقى يتكلم وإمتى ممكن يسعه السكوت أو يسعه الترخص في لحظات ما ينفعش ما يسعكش إنك تسكت ما يسعكش إنك تكتم الحق لأن اللحظة دي ممكن أنت تكون اجتهادك في هذه اللحظة إنها الحق ممكن ينطمس ويضيع من صدور الناس لما جت اللحظة دي مؤمن آل فرعون اتكلم وبدأ يعني إيه آه، يبين الحق ويدعو إلى سبيل ربه سبحانه وتعالى وقام قومته ودايما على فكرة ما كانش مؤمن آل فرعون بس دايما كان في من الحق أو يعني ناس حملوا هذه ال- الرسالة من عموم الناس مش من الأنبياء يعني في سورة ياسين لما اتكلمنا عن الراجل المؤمن برضه اللي جاء من أقصى المدينة يسعى وفي سورة آه، أعتقد المائدة أو الأعراف مش فاكر اتكلمنا عنها في أنهي حلقة لما اتكلمنا عن إن في رجلان من الذين أنعم الله عليهم آه، واتكلموا وقالوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنهم يعني في ناس من عوام البشر بيجدوا لنفسهم في لحظة إن هو له دور وإن هو ما يحقرش نفسه كان ممكن مؤمن آل فرعون يقول طب ما هو موسى موجود وهارون موجود وأنا مالي أتكلم ليه؟ لا اوعى تحقر نفسك مؤمن آل فرعون وجد لنفسه دور وقال كلمات من أروع الكلمات اللي قيلت في الدعوة إلى الله في القرآن كلمات جامعة ودعوة إلى الله بالترغيب والترهيب ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى بكل السبل وبذكر التاريخ وبذكر المواقف وفكرهم بسيدنا يوسف عليه السلام وقد لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك وبدأ يفكرهم بالتاريخ ويفكرهم بال... بالنعم اللي ربنا بيديها لهم ويرهبهم ويرغبهم ولذلك لما هو كان عنده هذا القدر من الإحساس بدوره وبإحساس برسالته ربنا سبحانه وتعالى خلت ذكره في هذه الصورة ولغاية النهاردة بعد آلاف السنين بتمر بنتكلم عنه وبنذكره وبنقول على بطولته الإيمانية وبنتكلم عن روعة كلماته لما نيجي نتكلم عن كلام مؤمن آل فرعون كان بيميزه حاجة مهمة جدا ودي بتميز على فكرة كل صاحب رسالة وكل صاحب هم على قومه كلمة كررها مؤمن آل فرعون وهو بيقول لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تلاقي عامل مشترك في كل الجمل دي وهو الحرص على قومه الخوف عليهم خايف على الناس يا ترى أنت عندك الهم ده يا ترى عندك هم الخوف على الناس هم الرغبة في هداية الخلق هم دلالة الناس على الخير يا ترى خايف على أهلك خايف على أصدقائك خايف على أصحابك خايف على الناس خايف على الناس إن هم يدخلوا النار الخوف ده هو بداية الدعوة مش الخوف من حد أو الخوف من منظر أو لا لا لا الخوف على مش من هو ده الخوف اللي خلى من قلب مؤمن ألف فرعون مؤمن ألف فرعون اتهدد مؤمن ألف فرعون كان ممكن يخاف على نفسه كان ممكن يخاف على مقامه وعلى منصبه لكن هو في خوف واحد بس اللي فضل في قلبه بعد الخوف من الله سبحانه وتعالى الخوف على الناس فده أول خاصية بتميز خطاب هذا الرجل العظيم وزي ما قلت لكم بيتميز بقى خطابه والكلام اللي قاله لقومه بالعمق التاريخي وبالثقافة وبالترغيب والترهيب وتنوع مسارات الدعوة اللي بنتعلمها من هو البداية كانت يعني بداية الكلام ده كله كانت عشان حاجة تانية خالص غير اللي وصلت إليه كان عشان سيدنا موسى هيتقتل ذروني أقتل موسى وليدعو ربه فساعتها المؤمن قال إيه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ده كانت البداية لكن لما استمر في دعوته عظمت الغاية أكتر كمان مش مجرد أن قتل نبي الله موسى هو كان الدافع بقى, بقى الدافع زي ما قلنا هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى طبعا الوقت بيجري كالعادة فهندخل على طول بقى على سورة فصلت وأول معنى عايزين نتكلم عنه ونترك على باب تدبره في سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه البداية انه ما يسمعكش بداية فعل أهل الباطل في التعامل مع كتاب الله مع آيات الله انك ما تسمعش أصلا اوعى تسمع قرآن ده القرآن ده مليان شبهات ده القرآن ده فيه حاجات ما تناسبش عصرنا ده القرآن ده ما ينفع حاول ما تسمعوش حاول تبعده طب هيسمع وبرضه القرآن هيتقال وبرضه في ناس هتذكره وفي ناس هتحمل الرسالة طب نعمل ايه اه تيجي بقى النقطة الثانية والغوا فيه والغوا فيه كل ده سببه ايه ربنا بيقولها لنا في نفس السورة لعلكم تغلبون الغوا فيه ده يعني لغوشه اعملوا شوية ايه هيصة خليه يسمع حاجات تانية خليه ينشغل حتى لو هيسمع قرآن حتى لو أهل الحق هيكلموه عن كلام ربنا سبحانه وتعالى ما تخليش ده السماع الوحيد اشغله ما حدش بيسأل نفسه دايما السؤال المعتاد اه كل رمضان في منافسة أكتر كل سنة التمثيليات بتزيد مسلسلات برامج مقالب ليه؟ أنا بحب أسأل دايما السؤال ده سؤال ب... والله عايزين نجاوب بمنطق مش هنتشنج ولا هنقعد نزعل ولا حاجة ليه ليه ليه رمضان؟ اشمعنى رمضان يعني؟ يعني ليه كل السنة ماشي بيعملوا مسلسلات وافلام وكل حاجه بس تيجي في رمضان تحس ان ده استهبلت 50 ولا 60 مش عارف ايه وكم مليون ولا كم مليار و... ليه؟ اشمعنى رمضان؟ اشمعنى شهر القران هو ايه البدايه كانت ازاي؟ طب يعني شهر ربنا سبحانه وتعالى الحاجه الوحيده اللي ميزها بيه او اول حاجه ميزها بيه الذي انزل فيه القران. وبعد كده فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبعد كده النبي قال لنا من قام رمضان ايمانا واحتسابا. ايوه طيب خلاص جميل جدا. ده كل اللي بيميز رمضان. ايه بقى اللي حصل؟ خلى ناس تحس ان مهمتها المقدسه انها تسلي صيام حضرتك احنا صايمين اهو مش محتاجين حد يسلي صيامنا إيه؟ مين اللي ادالك ال... طب بعد الفطار انا خلاص الحمد لله فطرت بتسليني ليه حد يسال نفسه السؤال ده سؤال والله عايزين نجاوب عليه بمنطق ليه رمضان انا مش عايز الجا برضو في الاخر برضو لنظريه المؤامره ومش عارف ايه بس الموضوع اكيد كان بدايته فيها حاجه غلط ان الحاجه تتعكس تتقلب المعايير ان انت في الاول تبقى حاجه عشان العباده وعشان القران وعشان الصلاه بقت فجاه عشان المسلسلات والافلام والاغاني والاعلانات إيه ليه اه ترجع للقران تلاقي الاجابه لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون دي الوقفه التدبريه الاولى الوقفة الثانية مهمة جدا وهي عن معصية الست السر انك انت تغلق الابواب وتعصي ربنا سبحانه وتعالى وانت متصور ان محدش شايفك. الحقيقة هي معصية السر لها مشاكل كتير جدا ولها معايير كتير وتدل على امراض في القلوب وان انت خايف من الناس مش خايف من ربنا وحاجات كتير جدا. بس اخطر حاجة فيها في تقديري اللي ذكرت في سورة فصلت اللي هي قول الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم طيب ماشي ده في معرفة أن الجلود والأعضاء هتشهد علينا برضو فين برضو الخطر المختلف في سورة فصلات آه ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم فاكرين الحلقه اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الظن في الله شوف بقى الظن ده وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين واحد هيقول لي أنا بعمل معصية السر بس أنا عارف إن ربنا شايفني آه بس ربنا بيقول ربنا بيقول عن اللي عمل معصية السر وما استطرش إن هو إيه ولكن ظننتم أن الله لا يعلم أجمع إزاي واحد بيعمل معصية السر بس هو عارف آه هو عامل الله سبحانه وتعالى معاملة من لا يعلم ممكن يكون عارف علم نظري ظن اه اه ما هو انا عارف ان ربنا يرى كل شيء ويرى يعني ما في صدورنا وما في قلوبنا لكن لما جه يتعامل مع المعصيه اتعامل كان الله لا يعلم فربنا سمى ظنه ده كانه فعلا ظن ظن كفري اللي يظن ان ربنا لا يعلم تعالى معلش انا اسف في الكلمه لو واحد جه النهارده وقال لا لا ربنا لا يعلم الذنوب اللي انا بعملها هيبقى ايه انكر صفه العلم عن الله سبحانه وتعالى طب ايه رايك في ده اعتقد حكمه معروف طيب ربنا قال على اللي بيعصي سر ظننتم ان الله لا يعلم يعني عملت الله سبحانه وتعالى معامله من لا يعلم ده اصعب شيء في معصيه السر فاحذر احذر من معصيه السر جدا احذر انك انت تكون اللي ربنا يقول عليك وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين محتاجين أن احنا نراقب الله في السر والعلن اه طبعا كالعادة الوقت خلص لسه هقف وقفة واحدة بقى مع وخليها وقفتين معلش عشان فيها يعني حاجتين مهمين اه في قول الله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى في حد بيستحب العمى في حد يحب يبقى أعمى يعني انت كده جرب كده مرة تجربة بسيطة قضي كده بس نص ساعة وانت قافل عينيك وتحرك في الشقة هتبقى مبسوط أكيد هتبقى متضايق جدا ربنا يا رب يحفظ لنا أبصارنا ويشفي مرضانا يعني لو واحد أصيب بالأمر ده ابتلاء ربنا يعفو عنه طيب تخيل بقى إن في ناس بتحب العمى مين اللي بيحب العمى اللي ما بيحبش يسمع عن ربنا اللي ما بيحبش يعرف دين ربنا سبحانه وتعالى ثمود كانوا كده ربنا قال عليهم استحبوا هم ما استحبوش العمل البصري بس استحبوا عمل قلب وده مثل كل من رفض أن يسمع الهدى زي ما هنشوف في الحلقة ال 29 قوم نوح لما إيه جعلوا أصابعهم في أذنه مش عايز يسمع استحب إنه يبقى أصم بس ما يسمعش دين ربنا أعمى بس ما يشوفش الحق ما يشوفش آيات الله سبحانه وتعالى آخر حاجة هختم بيها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما قالش فاستقاموا الآية دي مهمة جدا يا إخوانا ف و غير ثم ثم فيها بعض التراخي أنا مش عايزك لما تقول إن أنا هلتزم وبعدين تقع وقعة أو ما تحسش إن أنت عملت كل اللي أنت كنت نفسك تعمله بالالتزام أو تقلد مثلا أو تكون مثل الملتزمين الناس اللي حريصة على الطاعة حريصة على بشكل 100% فتقوم تهبط بقى وتقول لك لا أنا مفيش فايدة فيا لا ربنا قال ثم استقاموا عايزين نطرق على باب الكلمة دي ثم استقاموا الاستقامة ده طريق طويل يا جماعة طريق ممكن ياخد حياتك كلها المهم انك تفضل عليه المهم انك انت تبقى غرضك ان انت توصل للغايه دي ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا نسال الله ان نكون منهم طبعا في معاني جميله جدا في سوره فصلت لعلنا بقى نكملها في التفاعل هكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر مع طرقات على باب التدبر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته